بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين صدق الله العظيم اللهم اجعل الحق على السنتنا والهمنا العمل به اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع او من قلب لا يخشع او من نفس لا تشبع او من دعوه لا يستجاب لها اللهم انا نسالك الهدى والتقى والسداد في الخطى اللهم امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي ناقص واحد آه، ميعادنا النهارده بدري شويه والجمعه القادمه ان شاء الله برضه هيبقى في نفس الموعد ان شاء الله استثنائي علشان الندوه التعليميه لفضيله الدكتور محمد حسان اللي بتذاع بعد صلاه المغرب بعد كده هنرجع لميعادنا العادي بمشيئه الرحمن آه، حلقه اليوم كان من المفترض ان هي تكون عن الكبد في الطب النبوي ولكن آه، لتغيير الموعد ولاتصالات حضراتكم وطلبات حضراتكم ان احنا نكمل سويا آه، الوصفات العشبيه لان احنا ما خلصناهاش الحلقه الماضيه وعلشان كده هتكون حلقه النهارده آه، بعنوان وصفات عشبيه الجزء الثالث آه، في الحلقه السابقه تناولنا مع بعض البروستاتا الاضطرابات الهرمونية تساقط الشعر علاج آثار الحروق وأيضا أيضا حساسية الصدر اليوم إن شاء الله إن كان آه، في وقت يكفينا يكون في آلام الدورة الشهرية السكر الإفرازات المهبلية جرثومة المعدة الديدان آثار الحمل آه، زي ما اتعودنا مع بعض دايما بنحب ان احنا نستعرض رسائل حضراتكم قبل ما نبدا فعاليات الحلقه لان دي بتهمنا جدا ومهمه جدا بالنسبه لنا آه، معظم اتصالات حضراتكم ورسائل حضراتكم الاسبوع الماضي اجملناها في الرسائل التاليه الرساله الاولى عند الاولى عندي قصر نظر هل هناك وصفه لذلك ام العلاج بالليزر لا ال- قصر النظر او طول النظر العلاج بالليزر او الليزك آه، ايهما افضل بكثير من الوصفات العشبيه لان هي دي فعلا اللي بتجيب نتيجه معنا. الرساله التاليه اريد علاج لوالدتي عندها كسل شديد جدا في حركه القولون، عندها جلطه قديمه في المخ وضعف في عضله القلب وسكر. معلقه صغيره من نبات السيناميكي مع ثلاث ملاعق من نبات الكراوية هتخلط وتنقع في كوب من الماء المغلي من الليل إلى الصباح ثم تشرب على الريق ثلاث أيام متتالية ومن الممكن إن احنا نكررها أسبوع ثاني وأسبوع ثالث دي بتنشط لي حركة القولون بطريقة كويسة جدا وبالتالي نقدر إن احنا نتخلص من الفضلات ومفيش أي مشكلة مع الأمراض اللي حضرتك ذكرتها طفلة تسع سنين بتشخر منذ الولادة شخصت بضيق حنجرة وخفت وعادت تشخر في الشتاء ثاني هل هناك من حل زيادة المشروبات الساخنة بقدر الإمكان وخاصة من بعد المغرب دي نقطة مهمة جدا وعندنا زيت النعناع من الممكن إن إحنا آه، نشممه للطفلة أثناء النوم أو نضع بعض النقاط منه على الوسادة بتاعتها أيضا بيساعد كثير جدا في هذه الحالة عندي هالات سوداء وعندي خطوط حمراء من أثار الحمل في بطني ولم ترجع مكانها وعايزه حل النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اثار الحمل او ال stretch marks او الخطوط البيضاء وباقي الرساله من فضلك اكتبوا تليفون البرنامج على الشاشه ساره من اسكندريه الرقم مكتوب اعتقد مكان ايدي كده بالظبط موجود باستمرار ما, ما بيتشالش من على الشاشه يا ساره يعني حاولي بس ان انت آه، تدوري هتلاقيه على جنب الشاشه ارجو من الدكتور ان يرسل لي وصفه الشيب برساله لا استطيع الاتصال الاتصال جزيتم خيرا ارجو من حضرتك متابعه البرنامج احنا وص... آه، قبل كده قلنا وصفات الشيب ثلاث وصفات هنعيدها قريب تاني ان شاء الله عندي بنت تبول لا إرادي عمرها 12 سنة هل عندكم من دواء من العراق إن شاء الله النهاردة أيضا هنذكر التبول اللا إرادي اللهم المستعان إن كان معنا آه، وقت الرسالة التالية أريد وصفة لعلاج خشونة شعر الحواجب بالنسبة للسيدات زيت لوز حلو زيت لوز حلو آه، هيطحن او هيعجن اسف هيعجن مع زبده بلدي الزبده البلدي لغايه ما يبقى عامل زي القوام كريمي كده هنستخدمه لمده ساعتين صباحا وساعتين مساء باي شيء الماش او الماسكره اللي حضراتكم بتستخدموها نبتدي نستخدمه آه، مرتين في اليوم لمده ساعتين هنجد نتيجه طيبه ان شاء الله. اريد علاج لالتهاب الحلق او الاحتقان اتفقنا مع بعض ان احنا قلنا قبل كده نحاول مع بعض نزود المناعه على قد ما نقدر نزود المناعه وقلنا ان كيلو من العسل النحل مع 8 كيلو من حبه البركه المطحونه و8 كيلو من الكركم المطحون هيخلط جيدا ونبتدي ان احنا نستخدم منه معلقه كبيره على الريق ومعلقه قبل النوم دي من الاشياء الطيبه جدا في رفع المناعه وايضا سنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم معلقه من عسل النحل على كوب من الماء الدافئ وتقلب وتشرب على الريق يوميا برضو من الاشياء اللي بتظبط المناعه وبتعلي جهاز المناعه بطريقه طيبه جدا واعتقد ان احنا عملنا حلقتين عن جهاز المناعه فنقدر ان احنا ناخد منه كل الوصفات اللي احنا قلناها قلنا تقريبا 10 خطوات بالنسبة لالتهاب الحلق البابونينج زهرة البابونينج بتغلى وتستخدم غرغرة أربع مرات يوميا برضو من الأشياء الطيبة جدا في التهاب الحلق أو الاحتقان أيضا كوب من الشاي الساخن وليمونة كبيرة مع اتنين من الأسبرين الأخضر اللي موجود في الصيدلية وتشرب قبل النوم مباشرة برضو بتجيب نتيجة طيبة أعاني من تساقط الشعر بشدة وأنيميا حادة اتكلمنا عن تساقط الشعر الحلقة الماضية أرجو الرجوع إليها الرجاء شرح طريقة استخدام كريم وجه القمر كم مرة في اليوم قلنا حضراتكم عذرا ان كريم وجه القمر نقدر نستخدمه مرتين مرة صباحا ومرة مساء وبيبقى على البشرة على الأقل ساعتين ويا ريت ان احنا نمس البشره بقطنه مبلله بماء الورد قبل الاستخدام وايضا بعد الاستخدام بحيث ان احنا نفتح المسام قبل الاستخدام وبعد المسام بنقفل المسام الاستخدام بنقفل المسام بتاعتنا وبالتالي يجيب نتيجه طيبه واتفقنا مع بعض ان اي كريم ممنوع الخروج به في الشمس الا ال sun block دي ان احنا نقدر ان احنا نوصي بيها اي كريم تاني آه الرساله التاليه اخذت مسكن للدوره سنتين أثر على خصوبة المبيض فرحي بعد سنة بالله عليك في مفيش حل وما عنديش نت أميرة احنا قلناها كتير قوي عشان كده هي سمعتها قبل كده عشان كده بتقول ان هي ما عندهاش نت عموما سريعا البردقوش ست معالق من نبات البردقوش هتنقع في ثلاث أكواب ماء كبير ومن الليل إلى الصباح وثم تصفى صباحا ويؤخذ منها كوب بعد كل وجبة الحاجة الثانية الميرامية مفردة معلقة على كوب من الماء هتغلى وتشرب ثلاث مرات يوميا الحاجة الثالثة الحلبة والقرفة والجنزبيل بكميات متساوية تخلط ثم يؤخذ معلقة كبيرة من هذا الخليط ويشرب منها معلقة كوباية ثلاث مرات يوميا دي لتنشيط التبويض لتكيس المبيض والكسل المبيض الرسالة التالية من فضلك ممكن علاج لتكيس الكلى قلنا الحلفة بر والدمسيسة الاثنين مع بعض وأيضا بذور الخلة لوحدها هتغلى وتشرب ثلاث مرات دي من الأشياء الطيبة جدا اللي بتجيب نتيجة هل الحجامة تفيد في دوالي الخصية من الدرجة المتوسطة إن شاء الله تفيد ولكن لابد من طبيب متخصص في هذا المجال الرسالة التالية أريد تخسيس النصف الأعلى من جسمي لأن به دهون كثيرة منذ ماذا أفعل؟ ما فيش حاجه بسيطه قوي ما تخليش حد يضحك عليكي ويقول لك ان في رجيم للنصف الفوقاني وفي رجيم للنصف التحتاني وفي رجيم للنصف الشمال وفي رجيم للنصف اليمين ابدا التخسيس طب وعلم لازم ان احنا نتبع التعاليم والتقاليد الطبيه في حل هذه المشكله قلنا قبل كده الرجيم المثالي وهنعيده تاني ان شاء الله قريبا الرجيم المثالي باختصار جايب نتائج طيبه جدا مع تركيز التمرينات الرياضيه او ممارسه الرياضه على النصف الاعلى من الجسم اللي احنا عايزين ننزله او النصف السفلي من الجسم الجسم بحيث ان انا احرك العضلات ال muscle fibers في هذه المنطقه العضلات او الالياف العضليه في المنطقه اللي انا عايز اخسسها وبالتالي بتكون الاستجابه افضل ولكن ليس هناك ما يسمى برجيم لنصف سفلي ورجيم لنصف علوي وهذا الكلام اللي احنا بنسمعه كتير قوي وملوش اي صحه ابدا من الطب. الرسالة التالية الحيوانات المنوية قلت بالتدريج إلى أن وصلت إلى صفر والعدد أصلا كان ضعيف ودكتور الذكورة يريد أخذ عينة من أنسجة الخصية لأنه شاكك في وجود انسداد في الحبل المنوي فما رأيكم وهل وصفة حضراتكم لزيادة العدد تفيد في حالتي والله رأيي جرب الوصفة الأول ممكن جدا إن شاء الله أن هي تفيد في زيادة الحالة إن كان هناك مشكلة في الخصية نفسها ولو قدر الله ما جابتش نتيجة ممكن جدا إن إحنا فعلا ناخد عينة من خصية علشان نقدر نحدد المشكلة الطبية بالظبط الرسالة التالية وهي غالبا الرسالة الأخيرة معانا علاج لفقد الشهوة أو عدم الرغبة في الجنس أو النساء يعني دي نقطة مهمة جدا ومشكلة مهمة جدا عايزة حل صح اولا لابد ان احنا نعمل تحاليل سكر عشان نطمن نعمل تحاليل غده درقيه وايضا نعمل تحليل لهرمون التستوستيرون وهو شقين الحر والاساسي لازم نعمل الاثنين عشان نقدر مع بعض ان احنا نحدد المشكله بالظبط دي كانت رسائل حضراتكم اسمحوا لي ان احنا نقعد مع بعض خمس دقائق فقط لا اكثر آه يعني اعتقد انه هناك آه، عزاء واجب لكل الشعب المصري واجب العزاء لكل الشعب المصري بكل حزن وبكل اسى على الوضع السياسي في مصر يعني فعلا عزاء لكل مصر وليس فقط أهل بورسعيد أو أهل السويس أو أهل القاهرة لا لازم عزاء واجب لكل المصريين لأن فعلا المصاب مصابنا جميعا ومن يتحدث بغير ذلك فإنه معتوه ليست فقط بورسعيد وليست فقط السويس وليست فقط ميدان التحرير أو قصر النيل المصاب مصابنا جميعا خلونا مع بعض يعني زي ما تعودنا مع بعض دايما وزي ما بقول دايما ان احنا نستخدم العقل الذي ميز الله به سبحانه وتعالى الانسان عن سائر الكائنات. ما يحدث الان هو مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال: ياتي عصر على الناس تظهر فيه الرويبده فقالوا وما الرويبده يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الانسان التافه يتحدث في شان العامه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم بالله عليكم كل من يتحدث في السياسة مما يسمى بناشط سياسي ومما يسمى بمحلل سياسي ومما يسمى ومما ومما ومما أعتقد أن مفيش أتفه منهم ودي على مسؤوليتي الشخصية وده رأيي الشخصي أعتقد أنه ليس هناك أبدا في الجمجمة التي يحملونها فوق أكتافهم ذرة عقل واحدة الكل عايز المصلحة الشخصية الكل عايز يتشدق بما لا يفهم نفسي قوي ان كل واحد منهم يسأل نفسه لو قبضت روحه الآن ماذا سيقول لله عز وجل عمل ايه عمل ايه للبلد ديت برأيه السياسي وبنشاطه السياسي وبتحليله السياسي قتل 56 في الأسبوع اللي فات 56 ضحية قتل في الأسبوع الماضي فقط 56 أسرة تشردت 56 عائلة فقدت عائلها 56 جثة نزلت تحت الأرض ويطلع علينا الإعلاميين والسياسيين بابتسامة عريضة غريبة جدا وكأن شيئا لم يحدث كل ده لان فعلا طبيا انا هحللها من الناحيه الطبيه بعد اذن حضراتكم آه، ان فعلا هذه الجمجمه التي يحملونها فوق اكتافهم لا تحوي ذره من العقل فيها ايه الله اعلم ممكن بقى نعمل CT computerized توموجرافي او الاشعه المقطعيه نقدر نشوف جوه في ايه ولو ان احنا هنلاقي حاجات غريبه جدا عارفين حضراتكم السياسيين جميعا لا يهمهم هذه البلد وانا قلتها من قبل وبقولها تاني ليس هناك من يحب مصر لا في الحكم ولا في المعارضة ولا في السياسيين ولا في الإعلاميين مش هم دول اللي بيتكلموا في أمور البلد وما أتفهم للأسف كل هذه المجموعة لا تحب مصر أبدا السياسيين كل ما يهمهم هو الكرسي والوصول إلى الكرسي والوصول إلى الحكم بصرف النظر عن هذه الدماء التي تسيل وبصرف النظر عن هذه الجثث التي نواريها التراب يوما بعد يوم وتزداد المشكلة تعقيدا وتزداد أعداد الموتى أعتقد أن الإعلاميين كل اللي يهمهم كذلك حلقة سخنة أو منشط نار ما يهمهمش أكتر من كده لأن هو بيقبض أو بتقبض مليون ومليون وربع ما يهمش المهم أن الحلقة تبقى سخنة برضو من الناحية الطبية لو ابتدينا أن إحنا نحلل الإعلاميين والسياسيين هناك في الطب ما يسمى بال IQ أو ال intelligent quotient أو معادلة الذكاء أو معدل الذكاء ان انا اخد اسامه حجازي اعمل له اختبار معين هيطلع لي ال IQ بتاعه سواء 10 او 9 او 7 او 5 اعتقد ان مجموعه الاعلاميين ومجموعه السياسيين اللي موجودين مش هيوصلوا ثلاثه اعتقد ان هم من العته لدرجه ان هم مش هيوصلوا ثلاثه وده راي طبي واتحدى اذا حد منهم عدى رقم ثلاثه بتصرفاتهم وبتفكيرهم اللي موجود جبهه الاغراق الوطني كما تسمونها حضراتكم كل همها الوصول الى الحكم اجراء آه، انتخابات رئاسيه مبكره علشان نقدر ننزل تاني ونقدر ناخد الحكم تاني ولكن للاسف بقى عيب على الحكومه وبعيب على الحزب الحاكم اللي موجود وبعيب على السيد الرئيس ان هم اللي ادوا لهم الفرصه دي باخطائهم هناك اخطاء صعب ان احنا ننكرها هناك حكومه فاشله صعب ان احنا نقول عنها غير كده هناك حكومه بتدور على جيب المواطن كل همها ان هي تحط ايدها في جيب المواطن علشان توصل ل اكتفاء اقتصادي ازاي ما ينفعش ففعلا فشل الحكومة هو اللي وصلنا إلى هذه الدرجة أما الإعلاميين فزي ما بقول لحضراتكم يعني برضو من الناحية الطبية آه، يعني دي نصيحة لوجه الله من من استشاري آه، بطنة يحمل اتنين دكتوراه وماجستير آه، ال- الأخت آه، إبليس الصديدي والأخ آه، وائل المحرشاطي والأخ إبراهيم حمالات يا ريت تروحوا تكشفوا عند جراحة هتلاقوا عندكم بواسير أنتم مصابين بالبواسير من كتر الحزق والغل اللي جواكم بطريقة التقديم ده مش إعلام ودي مش طريقة م- م- مقدم برامج أو مقدمة برامج انا اعتقد ان هم لو راحوا اي قناه محترمه خارجيه بره مصر والله ما هيخلوهم حتى يمسحوا الاستوديو اللي انا قاعد فيه دي مش طريقه اعلام ابدا ولا طريقه تقديم ماده اعلاميه ابدا ولا طريقه تناول احداث ابدا كل همهم توليع الدنيا حلقه سخنه شماته الحزق زي ما بقول لحضراتكم اللي انتوا بتعملوه ده والغل اللي جواكم ده انا متاكد ان عندكم بواسير ولكن يعني هي من الدرجه الكام انا ما اعرفش عشان كده يا ريت تروحوا تكشفوا وتطمنوا للاسف ان احنا اعتقد وصلنا مبارك والزمره الحاكمه الماضيه الى درجه اقتناع متهيألي ان هم دلوقتي بيقولوا احنا كان عندنا حق باللي هم شايفينه بيحصل واللي احنا وصلنا نفسنا ليه اعتقد ان هم دلوقتي حتى كان لو كان ضميرهم انبهم شويه في الفتره السابقه لا ابتدوا دلوقتي ان هم يقولوا لا ده احنا كان عندنا حق والشعب ده ما يتحكمش غير بالطريقه دي اعتقد ان احنا اللي وصلنا هذا المفهوم اليهم اعتقد ان المصريين مش هم المصريين اللي بيرقصوا فوق عربيه مصفحه محروقه استحاله يكون ده مصري ده لو من اسرائيل يا اخي كان هيبقى المنظر افضل من كده اعتقد ان المصريين مش هم المصريين اللي ج- واخد تلفزيونه وبيجري من محل او من فندق ما اعتقدش ما اعتقدش ان المصريين هم اللي بيقطعوا الطريق او بيقطعوا الكوبري وواحد عنده ولد عنده غيبوبه سكر مش عارف يوصل بيه المستشفى ما اعتقدش ان هم دول المصريين ولكن للاسف دول بقايا النظام السابق دول للاسف بقايا النظام السابق اخطات الحكومه واخطا السيد الرئيس مش هنقول لا ولكن ان تصل الى هذه الدرجه اعتقد مش هي دي رجولة المصريين مش هي دي حياة المصريين مش هي دي أخلاق المصريين عايزين تعرفوا المصريين بجد وتحية إعزاز وتقدير الصعايدة أهل الصعيد لا سمعنا مظاهرة حصلت ولا سمعنا حاجة اتحرقت ولا سمعنا طريقة قطع محاولة فقط لقطع كوبري في الصعيد اترزعوا علقة محترمة زي ما بنقول بالبلد بتاعنا علقه ما كلهاش حرامي في مولد هم دول الرجاله هم دول المصريين صح لو القاهره فيها شويه رجاله ما كانش كوبري اكتوبر اتقطع لو القاهره فيها شويه رجاله ما كانش فندق سمراميس اتحرق واتسرق لو القاهره فيها شويه رجاله ما كانتش مدرعه اتحرقت هو اللي سايق المدرعة ده مش أخوك وأخويا مش مصري زي زيك بالعكس ده أغلب منك وأغلب مني بكتير قوي وزائد ده, ده الذل أكتر مني وأكتر منك ولكن ده واجبه دي وظيفته إن هو بيدافع عن الفندق ده بيدافع عن الوزارة دي هي دي وظيفته يا ريت لو الصعيد يصدروا لنا شويه رجاله الى القاهره وبورسعيد والسويس والاسكندريه وجميع المحافظات نكون شاكرين لهم. حقيقي رجاله بمعنى الكلمه. مره تانية تحيه اعزاز وتقدير الى اهل الصعيد جميعا من اصغرهم الى اكبرهم. لم يتبقى الا ان نعود الى انسانيتنا، نعود الى ادميتنا، نعود الى المخ، العقل اللي ربنا عز وجل ميزنا بيه عن سائر الكائنات. لازم نفكر شويه دي بلدنا ودي حياتنا وده مستقبلنا، نتظاهر، نعترض بادب، بسلوك محترم، سلوك اسلامي، سلوك ادمي، سلوك مصري. هو ده اللي مطلوب مننا. لكن بالمنظر اللي احنا شايفينه ما اعتقدش ان ده صح الانقياد وراء البغبغانات السياسيه والاعلاميه مصيبه لا يدانيها مصيبه فعلا مصيبه بمعنى الكلمه وانا اتمنى تاني بذكر الاعلاميين ان هم فعلا يروحوا يكشفوا عند جراحه عشان يلحقوا البواسير قبل ما توصل للدرجه الرابعه وتبقى مشكله كبيره جدا ويخفوا الغل والحزق اللي بيقدموا بيه بشويه بالراحه على نفسكم شويه مصر إن شاء الله باقية مصر إن شاء الله صامدة بعون الله عز وجل ورعايته وأتمنى أن نعود ثانية إلى عقولنا وإلى مصريتنا وإلى رجولتنا فاصل قصير ونعود سويا بمشيئة الله
فاصل ونعود ونعود ونعود ونعود Oscar TV Shop اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي GIT Free بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار GIT Free كما نسميه في عالم الطب ال GIT او جيت هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحه الهيه واعجاز الهي من الله عز وجل في خلق الانسان بيتعرض لكثير من المشاكل والاعراض المرضيه التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض GIT Free مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer's cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% GIT Free لك ولأسرتك GIT Free علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع GIT Free اخترنا لك تاجك GIT Free راحة بلا حدود قن إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت Oscar TV Shop دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5 اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك GIT Free GIT Free أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز انا والله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك المزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضرتكم مرة ثانية في ناقص واحد برنامجكم الطبي الأسبوعي وفعاليات حلقة اليوم وهي وصفات عشبية الجزء الثالث هيكون معنا إن شاء الله وصفات كثيرة أتمنى إن الوقت يسعنا خلونا نبدأ أولا بال آلام الدورة الشهرية هنبدأ بيها وخلوني أخد أول اتصال معنا أستاذ أحمد السلام عليكم أحمد السلام عليكم تقريبا احمد آه، اعتقد الاتصال آه، اتقطع معاه آه، طيب خلونا نتكلم عن الام الدوره الشهريه اعتقد ان آه، لو تدخل طب الاعشاب في المشاكل النسائيه زي الافرازات المهبليه آه، او الام الدوره الشهريه او غيره من هذه الاشياء هيكون جميل قوي ان احنا فعلا هنجد نتيجه طيبه ان احنا نستخدم حاجات طبيعيه في هذا المجال الام الدوره الشهريه بيعاني منها كثير من الانسات والسيدات ايضا وبتبقى مشكله كبيره قوي وبياخدوا كميه من المسكنات يعني قد تضر اكثر مما تفيد وعلشان كده هنحاول مع بعض واحنا قلناها من من قبل هنعيدها تاني سريعا الام الدوره الشهريه في عشبه تسمى بيلسان الماء خمان الماء أو بيلسان الماء لهذا الاسم وهذا المسمى خمان الماء أو بيلسان الماء آه، هناك أيضا عشبة تسمى آه، الإخلية أو الأم ألف ورقة إخلية أو أم ألف ورقة وهناك البابونج نعرفه كويس ثم حشيشة الملاك هناخد منه مسحوق الجذور دي الأربع أنواع من الأعشاب اللي هنستخدمها بيلسان الماء أو خمان الماء الأخيلية أو أم ألف ورقة البابونينج اللي هي زهرة البابونينج ثم أخيرا حشيشة الملاك أو مسحوق الجذور دول الأربع أنواع هنشوف هناخد منهم إزاي ونستخدمهم إزاي بعد هذا الاتصال السلام عليكم السلام عليكم أهلا أستاذة إيمان اتفضلي ايه يا دكتور اسامه ازاي حضرتك الله يحفظك ممكن كنت عايزه بس اسال حضرتك سؤال بس اتفضلي يا فندم هو انا كنت عايزه اقول لحضرتك انا كانت من فتره كده من شهور يعني كتير كنت لابسه حلق صلصه في وداني مم.
فبعدين طلع لي بتاع يعني زي زي بليه كده في وداني يعني شكلها وحش آه فرحت يعني الدكاتره جراحين وكده قالوا لي ان هي لو اتشالت هتطلع اكبر ما عليها فانا متضايقه يعني من شكلها حضرتك لو اتشالت إيه يا فندم؟
ايه لو اتشالت إيه اللي هيحصل؟
هتطلع مره تاني يعني هي موجودة فين بالظبط في أنهي منطقة؟ في هي مكان الحلق؟
الخرم بتاع وداني مكان الحلق طلعت آه.
كده مكان الخرم
أيوه بس فطلعت حضرتك يعني فهي شكلها وحش قوي طيب انا هستاذن حضرتك تشوفي حد جلديه انا مش عايز حد جراحه عايز حد جلديه لان هي ممكن ما تزال انا قلت رحت لدكتور جلديه قالوا لي لا آه آه برضه روح لدكتور جراحه جراحه تجميل طب وجراحه التجميل قال ايه قال ان هي هيديني فيها ابره آه، كورتيزون هو بيشيلها لي
يعمل ايه يا فندم ابره كورتيزون مم.
فهي هت- يعني هتقلل فعاليتها ان هي تطلع تاني
طيب هرد عليك يا حاضر حاضر ام ساره السلام عليكم السلام عليكم الاخت ام ساره آه، ايمان يعني هقول لحضرتك على حاجه ال- ال- المره المره هتعجن المرة تعجن مع خل تفاح المرة تعجن مع خل تفاح وهنضعها زي لبخة على الحتة المدورة أو الحتة الحباية اللي طالعة ديت ومن الليل لغاية الصبح نسيبها من الليل لغاية الصبح مع التكرار هت- هتصغر هي مش هتروح خالص ولكن هتصغر بحيث ان هي ما تبقاش ظاهرة مع حضرتك أو باينة معاكي وما تسببلكيش أي إزعاج آه، تاني آه، زي ما قلنا آلام الدورة الشهرية اتفقنا على الأربع أنواع من الأعشاب وهناخد معلقه كبيره بقى من كل نوع على كوبايه ميه كبيره هتغلى كوبايه ميه مغليه وتغطى لمده 15 دقيقه ثم هتشرب صباحا ومساء قبل بداية الدورة الشهرية قبل بداية الدورة الشهرية بيومين على الأقل هذه الأنواع من الأعشاب الأربعة هناخد معلقه كبيره من كل نوع توضع في كوب من الماء المغلي الكبير وتغطى لمدة 15 دقيقة وتشرب صباحا ومساء قبل بداية الدورة وأثناء الدورة الشهرية إلى أن تنتهي الدورة الشهرية آه، نقطة مهمة قوي إن إحنا آه، نستمر على هذه الوصفة كل شهر لأن دي ال- يعني النتيجة بتاعتها بتيجي من حاجتين أولا بتزود لي ما نسميه بمضادات الالتهاب أو اللي هي المضادات ال- الألم اللي هي البروستا جلاندين بتزيد في الجسم وايضا بتزود لي آه، ال- ال- الاحساس العصبي بالنسبه للرحم والمبيضين وبالتالي يبتدي الالم يقل معايا على تكرار الاستخدام لهذه الوصفه. الوصفة الثانية اللي عايزين نقولها وعدنا بيها بقالنا كتير هي مرض السكر وقلنا ان الوصفة اللي احنا هنقولها دي غير الوصفة اللي احنا قلناها من قبل وهي كانت ورق التوت بيؤخذ ويغلى ويشرب ثلاث مرات يوميا قبل كل وجبة آه، بعد كل وجبة عذرا الوصفة الثانية اللي أنا هقولها ديت دي آه، معترف بيها في الجمعية الطبية الأمريكية ل- لمرضى السكر ومعمول عليها أبحاث جميلة قوي ووجدوا إن هي بتقلل نسبة السكر 50% على الأقل مع طبعا الالتزام ببرنامج غذائي بسيط في آه، عشبة تسمى ال Jackass ودي للأسف للأسف موجودة في أمريكا في فلوريدا فقط اسمها ال Jackass أو ال- ال Neurolaena lobata Neurolaena lobata او ال Jackass موجوده في فلوريدا في امريكا آه، دي ب- ب- بناخدها تنقع في كوب من الماء وتشرب مرتين يوميا لمده ستة شهور بتجيب نتيجه طيبه جدا طيب لو مش هنقدر نجيب ال Jackass او ال Neurolaena آه، lobata مش هنقدر نجيبها من امريكا هناك عشبه اخرى وبرضه معمول عليها نفس الابحاث وجايبه تقريبا نفس النتيجه وسهل قوي ان احنا نتحصل عليها وهي ما نسميه بالقرع المر القرع المر ليها اسم اخر تسمى بنبات الكيرلا ليها اسم ثالث تسمى بالكمثرى البلسميه ليها اسم رابع الخيار الكوري يبقى اسمها القرع المر وده معروف جدا في دول الخليج بهذا الاسم موجود في مصر بهذا الاسم ايضا اسمها كيرلا دي الاسم ده موجود بالنسبة لدول آه، الشرق الأقصى كيرلا أو الكمثرى البلسمية تسمى أيضا الكمثرى البلسمية والاسم الثالث منتشر جدا في الدول الخليج وهي اسم الخيار الكوري الخيار الكوري هي ثمرة تشبه الخيار فعلا ولكن لها نتوءات من الخارج ليها نتوءات من الخارج طعمها مر جدا مش زي الخيار أو زي الكوسة هي تشبههم أو من نفس الفصيلة النباتية ولكن بتختلف في الطعم وفي هذه النتوءات الخارجية الموجودة هناخد طيب ناخد حسين قبل ما أكمل آه هذه الوصفة السلام عليكم حسين السلام عليكم السلام عليكم سيد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن يا دكتور انا عايز اوصل آه، للجيوب الانفيه آه، بتجد على الجيوب الانفيه ع- مسببه لي صداع آه، يوميا يعني حاضر حاضر يا سيد اتفضل. أستاذ محمد السلام عليكم محمد السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الو اتفضل يا محمد سامعك
الو اتفضل يا محمد واضح ان محمد مش سامعنا آه، خلينا نكمل آه، القرع المر او الكيرلا او الكمثرى البلسميه او الخيار الكوري هناخد 5 جرام 5 جرام يعني معلقتين صغيرين 5 جرام يعني معلقتين صغيرين من مسحوق الثمار الجاف ممكن احنا بنجيبه وننشفه ونسحقه هيبقى عامل زي البودره تمام آه، ده هيؤخذ قبل الاكل لمده 6 اسابيع يؤخذ قبل الاكل لمده 6 اسابيع يعني شهر ونصف ثم راحة أسبوع ثم يعاد تاني لمدة ست أسابيع دي الطريقة الأولى بيخفض لي السكر حسب الإحصائيات اللي موجودة في الدراسات 54% من نسبة السكر يمكن أن يؤكل ني أو يقطع ويغلى مع الماء يعني لو هنقدر ان احنا ناكله ني خير كويس جدا مش وحش اللي هو بيبقى لسه طازه او اخضر او ان هو يغلى مع الماء هنجيب منه بقى 120 جرام هنقطعها قطع صغيره 120 جرام يعني تقريبا 8 كيلو هتقطع قطع صغيره وهتوضع على لتر من الماء هيغلى حتى يصبح يتبقى عندي نصف لتر يعني هنغليه لغاية ما يتبخر نصف الكمية وهيتبقى عندي نصف الكمية هيبرد ويصفى ويشرب قبل الأكل يبرد ويصفى ويشرب قبل الأكل زي ما اتفقنا طريقة استخدامه بيستخدم لمدة ستة أسابيع يعني شهر ونصف ثم راحة منه أسبوع مع المتابعة على النظام الغذائي ثم يعاد بعد ذلك لمدة ستة أسابيع وجدنا من الدراسات المعملية ان ال- نسبة السكر بتقل 54% يبقى كده دي اللي هي الكرلة او الخيار الكوري او القرع المر او الكمثرى البلسمية ايا كان الاسم متواجد ونقدر ان احنا نستخدمه بهذه الطريقة والحمد لله رب العالمين جايب نتائج طيبة في مرض السكر الوصفة التالية وهي وصفة الإفرازات المهبلية وكتير قوي من حضراتكم آه، طلبوها وإحنا قد نكون تأخرنا بعد شيء لأن إحنا ذكرناها من قبل وبرضو يعني من المهم قوي آه، إن إحنا نقول في النقطة ديت آه، لو أن ال- طب الأعشاب تدخل في الإفرازات المهبلية الزائدة أو المزعجة بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للآنسة آه، أعتقد إن هيسيب لمسة حنين جميلة قوي على هذا المرض أو على هذه الشكوى وبالتالي هنجد نتيجة طيبة جدا نتخلص تماما من الإفرازات المهبلية المزعجة سواء كانت ذات رائحة أو بدون رائحة ولكن عاملة إزعاج هنجد نتيجة طيبة لأن إحنا هنستخدم كل المكونات الطبيعية اللي من الممكن طبيا وعلميا تجيب نتيجة طيبة في هذه المشكلة إكليل الجبل إكليل الجبل البابونينج الشمر الميرامية بذور الكرفس وبذور الخبيزة أقولهم تاني إكليل الجبل إكليل الجبل البابونينج الشمر الميرامية بذور الكرفس بحرف الباء وبذور الخبيزة أيضا بحرف الباء كل هذه الأعشاب هنجيب كميات متساوية منها هتخلط جيدا يعني لو جبنا ربع كيلو من كل نوع او تمن كيلو من كل نوع هتخلط جيدا وزي عادتنا هتحفظ في اناء زجاجي آه، نظيف هناخد معلقه كبيره من هذا الخليط على كوب من الماء المغلي صباحا ومساء يشرب صباحا ومساء يمكن أن يحلى بالعسل أو يمكن أن يحلى بالسكر مفيش مشكلة أبدا آه، يشرب صباحا ومساء نفس هذه الأعشاب أو هذا الخليط هناخد منه خمس معالق كبيرة يؤخذ خمس معالق كبيرة من هذا الخليط على لتر من الماء على لتر من الماء هتغلى لمدة عشر دقائق تغلى لمدة عشر دقائق هتصفى وهتستخدم غسيل مهبلي أو دش مهبلي صباحا ومساء وزي ما اتفقنا هنقدر نستخدمها الآنسات ويستخدموها السيدات مفيش أي مشكلة أبدا بتسيب زي ما بنقول أثر طيب جدا على هذه المشكلة أعيدهم تاني سريعا إكليل الجبل البابونينج الشمر الميرامية بذور الكرفس وبذور الخبيزة بحرف الباء كميات متساوية من هذه الأعشاب هتحفظ في إناء زجاجي نظيف هيؤخذ معلقة كبيرة من هذا الخليط على كوب من الماء المغلي وتشرب صباحا ومساء أيضا هيؤخذ خمس معالق كبيرة من هذا الخليط على لتر من الماء وهتغلى لمدة عشر دقائق ثم تصفى وتستخدم غسول مهبلي آه، صباحا ومساء أو دش مهبلي كما تسمونه صباحا ومساء بيجيب نتيجة طيبة جدا جدا جدا وبتنتهي الرائحة تماما وبتنتهي المشكلة تماما ومبقاش في أي مشكلة معنا آه، خلونا نتكلم على الوصفة التالية وهي جرثومة المعدة لأن برضو حضراتكم طلبتوها كتير جدا وإحنا برضو قلناها من قبل ولكن آه، نعيدها سريعا مع بعض جرثومة المعدة أو اللي هي الهيلوباكتر اللي احنا بنسميها وابتدينا نعرفها كتير قوي بتسبب حرقان جامد قوي في المعدة واضطرابات في المعدة واضطرابات هضمية الزعتر والبابونج والقرفة 50 جرام من كل نوع الزعتر والبابونينج والقرفة 50 جرام من كل نوع والسيناميكي 25 جرام 25 جرام واتفقنا من قبل ان المعلقه الكبيره اللي هي معلقه الطعام بتبقى 5 جرام نقدر نقيس بيها بقى الكميات بتاعتنا ديت الزعتر والبابونج والقرفه 50 جرام من كل نوع اما السيناميكي 25 جرام هتطحن جيدا هذه الكميه مع ربع كيلو من العسل النحل تطحن هذه الكمية مع ربع كيلو من عسل النحل هناخد يوميا آه، نصف معلقة صغيرة قبل النوم يخلط جيدا قبل ما نبتدي نتناوله وناخد معلقة نصف معلقة صغيرة قبل النوم آه، هيطحن جيدا أيضا هذه الكمية زي ما احنا نجهزها تاني وهيشرب زي الشاي على الريق وقبل النوم على الريق وقبل النوم يبقى احنا الاعشاب دي هنستخدمها بطريقتين الطريقه الاولى اللي احنا زي ما قلنا هنقول آه، مقاديرها تاني سريعا الزعتر والبابونج والقرفه 50 جرام من كل نوع السيناميكي 25 جرام هنخلطهم على نصف كيلو آه، على ربع كيلو من عسل النحل وهناخد ربع معلقه صغيره قبل النوم نفس الكميه هنخلطها في آه، اناء زجاجي وهناخد آه، معلقه صغيره وهيشرب كالشاي يغلى مره واحده يتشرب على الريق اول مره ويشرب قبل كل وجبه بيجيب نتيجه طيبه جدا في جرثومه المعده والاستمرار عليها مش اقل من شهر ثم نعمل التحليل بتاعنا تاني اخد الاتصال معايا السلام عليكم استاذ عرفه السلام عليكم السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام آه لو سمحت دكتور معايا والدي بيشكي من حاله هو هيشكي هيقول لك على هيقول لحضرتك عليها اتفضل يا فندم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لا يا دكتور أنا عندي حازم نقول احتباس في البول بيحصل لي كثير
لا اله الا محمد رسول الله احتباس في البول اه عملت تحليل عملت بروح اعمل تحليل له آه، ك- عملت له اول عمليه جراحيه وبعد وبعد كده رجع ثاني
عملت تحليل بول يا اخي نعم عملت تحليل بول اه التهاب بول بيكون صعب بعض الاحيان بيكون فيه املاح بيبقى في صديد في البول مع لما تعمل تحليل نعم في صديد في البول
بيكون فيه املاح لكن ما فيش صديد لا حاضر اه هجاوب بس حضرتك ليه حديث الاحتباس البول بترجع بتتكرر كثير يعني حاضر يا فندم اروح اعمل لها كسره وارسم لها كسره اسبوع حاجه كده وافك الكسره ترجع ما زي ما كانت طبيعي عندك كام سنه يا حاج عندي 52 سنه حاضر مدام نجاح السلام عليكم لا شغالة معايا مدام نجاح
إيه، في شافوه في شبكة أحسن مدام نجاح السلام عليكم
تكلمهم أنت
مدام نجاح 8161 الو طيب خلونا آه، مدام نجاح تاني على التليفون السلام عليكم لا هو معايا السلام عليكم خلونا نجاوب استاذ سيد كان سالنا على الجيوب الانفيه، الجيوب الانفيه واحنا ذكرناها من قبل في حاجتين نقدر ان احنا نستخدمهم زيت اليانسون نقاط للانف ثلاث مرات يوميا، الوصفه الاخرى قلنا زيت الزيتون هيغلى واول ما يبتدي يغلي بنضيف حبه من حبوب البركه، البركه ثم يصفى ويبرد ويستخدم ايضا نقاط للانف، دي من الاشياء الطيبه جدا، ايضا استخدام الكربونات اللي احنا بنستخدمها في المطبخ عندنا على معلقه صغيره على كوب من الماء الدافئ واستخدامها للاستنشاق آه، ثلاث مرات يوميا ايضا من الحاجات المحببه قوي للجيوب الانفيه وايضا استنشاق بخار الماء مع معلقه من خل التفاح او الخل العادي صباحا ومساء ايضا من الاشياء المحببه للجيوب الانفيه. آه، الحاج ابو عرفه عنده 52 سنه ودايما بيشتكي من احتباس في البول يعني اتمنى ان احنا نشوف البروستاتا اخبارها ايه يا حاج لان ممكن يكون في تضخم في البروستاتا فهو ممكن يكون هو اللي بيعمل كده ايضا لا قدر الله يكون في حصوه بتكون في الحالب فممكن ايضا ان هي تعمل لي احتباس في البول ولكن هو بيقول في املاح كتيره من الحاجات الطيبه من الاملاح واحنا لسه قايلينها من شويه الدمسيسه والحلفه بر بكميات متساويه الدمسيسه والحلفه بر بكميات متساويه وتشرب آه، زي الشاي ثلاث مرات يوميا ايضا من الاشياء الطيبه جدا في آه، زياده حمض اليوريك او اللي احنا بنسميه النقرس هو البقدونس او الكرفس مش يغلى لان حضراتكم كتير بتقولوا بيغلوه لا مش بيغلى يعصر ويشرب قبل الغداء يغ- يغل آه، يعصر في الخلاط بقليل من الماء ويصفى وبناخد منه فنجان بسيط قبل الغداء مرة واحدة ده من الحاجات الطيبة قوي بالنسبة للأملاح اللي موجودة طبعا شرب الماء بكثرة على قدر الإمكان ووصيت حضراتكم كثيرا بزيادة شرب الماء من ضمن الحاجات الكويسة جدا علشان ما يترسبش الأملاح وبالتالي تتكون الحصوات آه، يعني أسأل الله العظيم إن ده ما يحصلش معانا أبدا وخاصة في الشتاء إحنا ما بنعطش ومن المهم قوي إن إحنا ما نستناش لما نعطش لأن إحنا قلنا من قبل معنى إن أنا بعطش معنى إن الخلية بتستغيث آه، يعني أعتقد إن وقتنا خلص مع بعض وقلنا آه، أكثر من من وصفة أنا بشكر لحضراتكم حسن المشاهدة وحسن المتابعة إعادة هذه الحلقة إن شاء الله هيكون في الثانية بعد منتصف آه، الليل آه، ميعادنا يوم الجمعة القادمة برضه هيكون الساعة الرابعة عصرا آه، إن شاء الله إلى أن ألقاكم على خير أسألكم الدعاء وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته